نبدأ مستعينين بالله عز وجل في شرح القواعد الفقهية وكنا بدأنا في قاعدة وانتهينا من شرحها فنذكرها نظرا لما استجد من مواعيد ومن إعلانات ونؤجل شرحها إلى وقت آخر وهي العبادات الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها في أوقات مختلفة احنا شرحناها هنا مع إخواننا فبنعدها من أجل إخواننا عنوان فقط على وعد نشرحها في وقت آخر يعني إيه على ما إخوانكم اللي سمعوها ينسوها ما هينسوها فنقوم نشرحها تاني ماشي يا زملي كده العبادات الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها في أوقات مختلفة طيب قاعدة اليوم أخذنا منها جزءا في اللقاء الماضي ونكمل فنستأذن إخواننا القدامى أن نعيد شرح القاعدة مرة ثانية قاعدة اليوم هنبدأ بها النهاردة إن شاء الله وهي لا يجوز تقديم العبادات على سبب وجوبها ويجوز بعد السبب وقبل شرط الوجوب لا يجوز تقديم العبادة على سبب وجوبها ويجوز بعد السبب وقبل شرط الوجوب هذه القاعدة خاصة بإيه أخوانا خاصة بالعبادات خاصة بالعبادات يبقى المعاملات خرجت عنها فظاهر القاعدة أن هناك للعبادة سبب وجوب وهناك للعبادة شرط وجوب يبقى لابد أن نميز بين السبب وبين الشرط اكتب السبب تعريفه السبب تعريفه هو من الأحكام الوضعية هو من الأحكام الوضعية وهو كل أمر ظاهر منضبط جعله الشارع على حكم شرعي هو مسببه تعريف السبب تاني أمر ظاهر منضبط جعله الشارع علامة على حكم شرعي هو مسببه مثال ذلك غروب الشمس سبب لوجوب صلاة المغرب وإفطار الصائم غروب الشمس سبب لوجوب صلاة المغرب وإفطار الصائم غياب الشفق الأحمر سبب لوجوب صلاة العشاء طلوع الفجر الصادق سبب لوجوب صلاة المغ... الفجر مظبوط كده يا اخوانا يبقى طلوع الفجر الصادق وغروب الشمس وغياب الشفق الأحمر أمر ظاهر ولا مش ظاهر منضبط ولا مش منضبط منضبط يعني محدود هذا الأمر الشارع ونعني بالشارع هنا الله عز وجل جعله علامة على حكم شرعي هو مسببه هو عايد على ايه على الامر الظاهر المنضبط واخد بالك طيب ده اسمه ايه السبب العبادات مربوطة بأسباب العبادات مربوطة بإيه؟ بأسباب علاقة السببية بين السبب والعبادة لا دخل للمكلف بها مطلقا وعاوزكم تركزوا عليه كويس ركز الله يبارك علاقة السببية يعني هذا الشيء سببا لشيء لا دخل للمكلف بها مطلقا ولكن هي حق خالص لله عز وجل تاني علاقة السببية بين السبب والعبادة ديت حق خالص لله تشريع يعني ما هي العلاقة بين غروب الشمس وصلاة المغرب ما نعرفش الشرع عملها كده ما العلاقة بين البلوغ وجريان القلم ما نعرفش طب واشمعنى مثلا الشارع جعل غياب الشفق الأحمر واخد بالك سبب لوجوب صلاة العشاء طب ما كان يعمل أي حاجة ثانية مالناش دعوة معايا يا اخوانا يبقى العبادات مبنية على ايه على أسباب لا دخل للمكلف بهذه السببية علاقة السببية ملناش دخل بها أما حدوث السبب وعدم حدوثه ده أمر آخر فرق بين الاثنين فرق بين علاقة السببية وبين السبب نفسه انتوا معايا ولا مختلط عليكم يعني العلاقة بين طلوع الفجر الصادق وبين وجوب صلاة الفجر ملناش دعوة بها أنا ماليش دخل بها مطلقا واخد بالك العلاقة بين القتل العمد العدوان ووجوب القصاص انا ماليش دعوه بيه يعني ليه ربنا عز وجل خلى القتل عمد عدوان نقتل ما اعرفش يبقى علاقه السببيه ملناش دخل بها وعليه كل من اتى بعباده وبناها على سبب لم ياذن به الشارع فقد ابتدعه قاعدة مهمة جدا كل عبادة أتى بها المكلف على سبب لم يأذن به الشارع فقد ابتدع يبقى واحد ألف عبادة بسبب السبب ده من أجله أتى بالعبادة صام ليلة السبع والعشرين من رجب صمت ليه ما الذي حملك على الصوم أو سبب الصوم ليه 27 مرة يبقى أنت أحدثت عبادة بسبب السبب دهوت لم يأذن به الشارع يبقى ابتدعت في دين الله عز وجل عرفت الضابط ده طيب وتنقسم الأسباب باعتبار قدرة المكلف عليها إلى الأقسام الآتية وتنقسم نعم اللي هو هنتكلم عليه بقى دلوقتي وتنقسم الأسباب باعتبار قدرة المكلف عليها وعدمها إلى الأقسام الآتية سبب سبب في قدرة المكلف في قدرة المكلف ويؤمر بالإتيان به سبب في قدرة المكلف ويؤمر بالإتيان به كويس مثال ذلك صلة الرحم سبب في زيادة العمر وسعة الرزق آه صلة الرحم تزيد في العمر كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وسعة الرزق ومع ذلك يؤمر المكلف بالاتيان به صلة الرحم واجب ولا سنة واجبة ماشي يا اخوانا كده النوع الثاني سبب في قدرة المكلف ويؤمر بفعله انا بس عاوز اوضح لك كلمة شرط وجوب وشرط صح اظن اعرفها بالظبط طيب النوع الثاني سبب في قدرة المكلف ويحرم عليه فعله مثال ذلك القتل العمد سبب للقصاص القتل ده في قدرة المكلف ولا لا اجيب بندقية قال واموته واخد بالك في قدرة المكلف ولكن يؤمر بفعله ولا يحرم عليه فعله يحرم عليه فعله طب علاقة السببية بين القتل والقصاص لنا دخل فيها بس دي العادة تفهمها كويس علاقة السببية بين الشيء والأمر المترتب عليه لا دخل لنا فيها مطلقا ما ينفعش أنا أجيب سبب لشيء معين مش بتاعتي هذا حق خالص لله عز وجل النوع الثالث سبب ليس في قدرة المكلف سبب ليس في قدرة المكلف سؤال السبب الذي ليس في قدرة المكلف يؤمر بفعله أم يستحب قول يا شيخ أحمد أحسنت يا ده ده هو مش في قدرتك إزاي هأمرك به أو استحب لك خد بالكم يبقى سبب ليس في قدرة المكلف فخلاص ما ينفعش أقول بقى يؤمر أو يستحب زي إيه دلوك الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر في ايدك يا واد دلوك الشمس واخد بالك ها دخول رمضان سبب لوجوب الصوم في ايدك تقدر تدخل رمضان حتى لو انت ليه والخيرانة ديت يبقى هنا سبب ليس في قدرة المكلف خلاص مش بتاعتنا دي خالص البلوغ سبب لجريان القلب في ايدك الحيض واخدين بالكم يا اخوانا سببا لوجوب جريان القلم على المرء دي مش في ايدنا واضحه يا اخوانا دي يبقى ده اسمه ايه سبب ليس في قدره المكلف كم نوع كده النوع الرابع سبب في قدره المكلف ولا يلزمه الاتيان به سبب في قدره المكلف ولا يلزمه الاتيان به مثال ذلك بلوغ المال النصاب لتجب فيه الزكاة بلوغ المال النصاب لتجب فيه الزكاة أوضح هذا الأمر واحد عنده عشرة آلاف جنيه لم يبلغ النصاب ولكن عنده استعداد يخليهم مئة ألف يفضي نفسه ويشتغل ويسافر ويطلع والكلام ده كله في خلال خمس ست اشهر يرفعهم ل ألف يبقى ايه بلوغ النصاب سبب لوجوب الزكاة صح ولكن هو في قدرته ولكن لا يلزمه ولا ولا مستحب لم يأمر الشرع واخد بالك الجزئية دي بقى هنسميها ايه بقى هنقول عليها ايه شرط وجوب شرط ايه وجوب ها اللي هو نوع, نوع الرابع سبب في قدرة المكلف ولا يؤمر بالاتيان به معايا يا ماجد وادي يا ماجد معايا فاهمين يا اخوانا ولا بتكلم كلام صعب طيب دي تقسيمة الايه الاسباب يبقى ممكن نقول قاعدة بقى كده بالراحة ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب تاني ما لا يتم الوجوب إلا به ما له يحمد فليس بواجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب يبقى أنا عندي شرط وجوب اللي هنسميه سبب الوجوب بس الاسم ما يزعجكش سبب الوجوب ده يسبق سبب الواجب أم يتخلف عنه يسبقه يعني بالضبط كده هوضحها لك سبب وجوب الصوم دخول شهر رمضان صح كده سبب ايه وجوب الصوم طيب شروط الوجوب العقل مش ده برضه يبقى سبب الوجوب سبق شرط الواجب أم لم يسبقهم لازم يسبقهم حتى تتم الايه العبادة يبقى عندنا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ما لا يتم الوجوب إلا به فليس به بواجب واضح لحد كده خد المعلومة دي كمان بالمرة إذا ولد السبب اكتبوا الكلام ده كويس سواء كان من فعل المكلف أم لا إذا وجد السبب سواء كان من فعل المكلف أم لا وتوفرت الشروط وانتفت الموانع ترتب عليه مسببه حتما سواء كان مسببه حكما تكليفيا أم إثبات ملك أو إزالته ها؟ حاضر إذا وجد السبب سواء كان من فعل المكلف أم لا وتوافرت الشروط وانتفت الموانع ترتب عليه مسببه حتما سواء كان مسببه حكما تكليفيا أم إثبات ملك أو إزالته فالمسبب لا يتخلف عن سببه شرعا طب اضرب مثال عشان في في جزئيه ثانيه فيها يعني صعوبه شويه ها المسبب لا يتخلف عن سببه شرعا ابدا بس بشرط ايه توفر الشروط وانتفاء الموانع واخد بالك يبقى انا عندي دخل شهر رمضان خلاص ترتب عليه المسبب اللي هو وجوب الايه الصوم طالما الشروط موجوده والموانع ايه منتفي لازم يترتب الايه المسبب يبقى انا عندي سبب وعندي مسبب حدث المسبب لابد ان يحدث الايه حدث السبب لابد ان يحدث الايه المسبب بس لازم توفر الشروط وانتفاء الايه الموانع طيب هل تفرق معنا سواء كان السبب من فعل المكلف أم لا تفرق تفرقش تفرقش طيب خد بالك من اللي جاي بقى إذا قصد المسبب إذا قصد المكلف فعل سبب يترتب عليه إيه مسببه فلما فعل المكلف السبب كان يريد أن لا يقع مسببا أيحق له أم لا آه فهمتها ولا لسه تاني يعني مثلا خليكم معايا كده الطلاق الردعي سبب لرضعة المرأة في عدتها دون رضاه كويس كده واحد طلق مراته طلاق رجل قال لها روحي انت طالق وكانت حاملا في الشهر الاولاني هتنها في العدة طول الايه طول الحمل ففي هذه الحالة يحل يجوز له أن يراجعها في عدتها دون رضاه يبقى الطلاق المسألة هي الطلاق في الرضعة سبب لمشروعية الطلاق الطلاق الطلاق الرجعي سبب للرجعة في العدة صح فلو أن رجلا طلق امرأته وقال أنا متنازل عن الحق ده ولن أراجعه يجوز له أم لا يجوز ما هي دي لا يجوز له لأن المسبب لا يتخلف عن سببه لأن العلاقة بينهم علاقة إيه شرعية فلا دخل للمكلفين بذلك واضح المساج دي طيب في إثبات ملك أو إزالته واحد اشترى عربية فنقول ايه عقد البيع سبب لاثبات الملكيه كويس كده فقال لك والله انا اشتريه بس ايه مش عاوزها واخد بالك انت هنا ايه السبب اللي هو عقد البيع ترتب عليه المسبب اللي هو الايه التملك واحد قال لك انا بشتريه بس مش هملكه الكلام ده ينفع ما ينفعش لأن العلاقة بين السبب والمسبب علاقة شرعية فلا يتخلف المسبب عن إيه؟ عن سببه بشرط استيفاء الشروط وانتفاء الإيه؟ الموانع وضحت ديت يا أخوانا؟ اتفهمت المسألة دي كويس؟ يبقى أنا عندي كده نعم يجوز إيه؟ مش واخد بالي كويس لا في فرق ان هو مش هيراجعها زهقان منها مطلعها مين وفي فرق بيقول لا الحق الشرعي اللي ربنا اعطاه لي انا متنازل عنه مش من حقه طبعا واضح يا اخوانا ده مش حقه. مفهوم ولا لا بس ما هو حر ما هي مطلعه عينيه بقى يسيبها مالناش دعوه بيه هو حر واخد- انتوا معايا يا اخوانا يبقى في فرق ان هو تركها باختياره واخد بالك وفي فرق بيقول لك لا ده انا ماليش حق ارجع حتى تنقضي العدة مثلا دي- دي بقى اسمها من لوازم عدم الرجعة ها أكمل ولا الكلام سهل أكمل طيب يبقى أصبح عندي آه السبب عرفناه خلاص طيب هنا القاعدة بتقول إيه لا يجوز تقديم العبادة على سبب وجوبها يبقى عبادة سبب وجوبها لم يحدث ما ينفعش أقدمها واخد بالك ويجوز بعد السبب وقبل شرط الوجوب ويجوز بعد السبب وقبل شرط الايه الوجوب دي نص الايه القاعده اكتب بقى الشروط تنقسم الى قسمين عرفت ايه السبب إيه السبب واضح ولا مشكل طيب طيب خليكم معايا في السؤال ده كده حدث سبب حتما سيترتب عليه ايه مسببه هكذا بإطلاق ولا عندي ضوابط ايه هي الضوابط استفاء الشروط وانتفاء الايه المواد طب الحمد لله تنقسم الشروط الى قسمين شروط وجوب وشروط صحة شرط الوجوب ده اللي احنا بنقول عليه السبب خلاص وزي ما قلت لكم قبل كده لا مشاحة في الاصطلاح ودي تفهموها كويس لا مشحة فين في الاصطلاح انا هسمي ديت نظارة اخويا سماها عيانة اخويا سماها شوافة مش فرق طالما اختلفنا في الاسم واتفقنا على الايه المسمى فالعلماء قالوا الشروط بتنقسم لخ- شروط وجوب وشروط صحة شروط الوجوب اللي هي سبب الوجوب اللي هي ايه سبب الوجوب واضح يا اخوانا اللي هي ما لا يتم الوجوب الا به فليس بايه بواجب طيب شرط الصحة أي أن العبادة وجبت ولكن هناك شروط اشترطها الشارع تتحقق لتصح العبادة التي وجبت أوصل حاجة حاضر قلنا هنا كلمة شرط الوجوب معناها ايه السبب خلاص ما- ما تقلقش بقى واخد بالك يبقى شرط الوجوب اللي هو سبب الوجوب اللي احنا قلناه امر ظاهر منضبط جعله الشارع على حكم شرعي وهو مسببه اللي هي بالاقسام الاربعه اللي احنا قلناها طيب شروط الصحه بقى ديت شروط اشترطها الشارع لا تصح العبادة التي وجبت إلا بتحققها اللي هي شروط اسمها شروط الايه الصحة يبقى شروط الوجوب متقدمة على شروط الصحة ولا شروط الصحة متقدمة شروط الوجوب يبقى المفتي أعلم بكرة رمضان ده اسمه سبب ولا شرط وجوب هي هي و- وزمك هو- هي هي يبقى دخول رمضان سبب لوجوب الصوم ولا شرط لوجوب الصوم هي هي والله بعد كده دخلنا خلاص بقى اصبح هنخش بقى مين اللي عاوز يصوم زيد بن عمرو علشان يصوم زيد بن عمرو حطينا فيه شروط معينه اسمها شروط الايه الصحه وضحت فاهم اكمل كلامه ولا نعم لا هي شروط صحة يجب أن تتحقق قبل الشروع في العبادة التي وجبت سواء بقى في المكلف أو غيره يعني في شروط صحة الصلاة طهارة المكلف طهارة المكلف وطهارة الايه المكان يبقى الشرط خارج عن المكلف واستقبال القبلة والعلم بدخول الوقت واخد بالك دي دخول مثلا ايه شروط الحج الاستطاعة والبلوغ وأن يطوف بالبيت وأن يقف على عرفة ما يقفش على المقطم واخد بالك انت ازاي يبقى الشروط بتختلف شروط في المكلف وفي شروط في اشياء اخرى واضحه يا اخي الفضل واضحه يا اخوانا كده عرفت بس ركز قوي في مساله شرط الوجوب اللي هو السبب وبين شرط الايه الصحه واضحه يا اخوانا كده طيب اكتب والسبب الذي نعنيه في هذه القاعدة هو الذي يتوقف عليه جواز الفعل والسبب الذي نعنيه في هذه القاعدة هو السبب الذي يتوقف عليه جواز الفعل لا وجوبه تاني القاعدة الحتة دي السبب الذي نعنيه هو الذي يتوقف عليه جواز الفعل لا وجوبه يبقى أنا عندي السبب قلنا أمر ظاهر منضبط جعله الشرع على حكم الشرع هو مسببه اللي هو شرط الوجوب شرط الوجوب يعني وجوب العبادة العبادة ممكن تكون واجبة وممكن تكون ايه جائزة زي ايه بالظبط دلوك الشمس دلوك الايه الشمس سبب لايه يا واد دلوك الشمس انا بسأل سبب ليه ايه معنى دلوك الشمس ها اي كلمة تسمعها مني ما تفهمهاش اسألنا عليها لان كده ايه دلوك الشمس أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل خدوا بالكم معايا إيه معنى الدلوك أدي أنا حطيت عصاية في الأرض اهو والشمس طلعت العصاية لها ظل ولا ملهاش كلما ارتفعت الشمس الظل هيقل ولا يزيد بيقل يتن الظل يقل يقل يقل حتى يصل إلى حد معين ثم يقف ويبدأ في الزيادة بداية الزيادة هي دلوك الشمس هي ايه دلوك الشمس ها ايوه اللي هو زوال ايه معنى زوال زالت الشمس زالت الشمس يعني ايه استقر الظل وبدأ في الزيادة طب خليكم معايا في المعلومة اللي جاية دي العصاية هي الشمس طلعت الظل بتاعها ماله بيبدا يقل كل ما ترتفع كل ما الظل ايه يقل لحد ما تيجي لحد معين هل ممكن تتوقع ان الظل يوصل لمرحله الصفر لا ما يوصلش الصفر ابدا بنسميه فيء الزوال بنسميه ايه فيء الزوال يفضل حته كده معينه الحته دي بيستقر عندها ويبدا في الزياده ويبدأ إيه في الزيادة عشان كده بيقولوا إيه ما هو وقت صلاة العصر مثلا يعني يقول إيه أن يصير ظل كل شيء مثله ما عدا فيء الزوال واضحة واضحة عارف لو قلت اه ما كنتش عيدها تاني خليكم معايا دي عصايه هي طولها مثلا 10 سم الظل بدأ طويل قعد ينقص ينقص ينقص ينقص أنا بتابع كل شوية ينقص حتى ينقص ينقص لحد ما جه قام واقف وقف على قد إيه 2 سم ده اسمه إيه بقى فيء الزواج دي طولها كام 10 سم يبقى وقت العصر هيبقى الظل طوله قد إيه 12 سم أحسنتم أعيدها تاني ها الفيء زي الظل يبقى يصير عشان نعرفكم ان العباده بتاعتنا لا هي عاوزه ساعه ولا منبه ولا اي حاجه خالص في الصحراء حط حته عصايه واحسب عليها الاوقات واخد بالك انت ازاي مع بلاش انت عشان واحد يكون كرشه كبير مش هيعرف يحصل واخد بالك يا الفضل معايا يا اخوانا كده طيب ففي عندي ايه يبقى هنا دلوك الشمس سبب لوجوب صلاه الايه الظهر ويجوز صلاه العصر ولا يجب يجوز لمن ايه لمن كان مسافرا واراد ان يجمع يبقى ممكن نقول دلوك الشمس سبب للوجوب وسبب للجواز صح ولا لا سبب لوجوب صلاة الظهر ولجواز صلاة العصر طيب غروب الشمس سبب لوجوب ايه وجواز ايه متكلم يا واد غروب الشمس ها لوجوب المغرب وجواز الايه مظبوط كده طيب دخول شهر رمضان سبب لايه وجواز ايه يا سمير أحسنت يا ابني سبب لوجوب الصوم على الحاضر والمقيم والسليم ويجوز للمسافر الصوم وعدم الصوم صح الكلام ده يبقى احنا بنتكلم دلوقتي عن ايه بقى عن السبب الذي نعنيه في القاعدة هو سبب الجواز لا سبب الايه الوجوب كويس يا اخوانا طيب وهذه القاعدة لا تدخل إلا في عبادة لها سبب وجوب ولها شرط وجوب وهذا النوع من العبادات له ثلاث حالات وهذا النوع من العبادات له ثلاث حالات الحالة الأولى أن تفعل العبادة قبل سبب وجوبها تفعل العبادة قبل إيه؟ سبب وجوبها زي إيه كده؟ اكتب مثال كمن أخرج كفارة يمين قبل أن يحلف يبقى لسه أصلا ما حلفش قال لك بس أنا هحلف وهحنف في يميني لأن هحلف على مراته وعارف إنها تمشي غنمها عليا فهحنف على يميني واخد بالك فأنا معايا قرشين إما أطلع كفارة اليمين قبل ما أحلف ها لا تقبل وهي صدقة من الصدقات اصلا بقول انا بضرب المثال ده ليه لانه بيحصل كتير واحد قال لك انا عارف ان كلمتها ماشيه عليا وانا راجل ايه ابن خمس اشهر بتنرفز بسرعه فانا هطلع قرشين عشان ابقى في الامان وهذه برضه مشاكل كده يبقى ديت مالها ايه عباده ها تفعل قبل سبب ايه وجوبه مثال كمن اخرج كفاره اليمين قبل ان يحلف هي صدقه النوع الثاني أن تفعل بعد السبب وقبل شرط الوجوب تفعل قبل السبب وقبل ايه شرط الوجوب بعد السبب ماشي حاضر كمن أخرج الكفارة بعد الحلف وقبل الحنث هذا جائز ده اللي احنا بنقولها بقى اهو يجوز ها تقديم العبادة على سبب لا يجوز تقديمها على سبب وجوبها ويجوز بعد السبب وقبل شرط الوجوب قبل ايه ها شرط الوجوب نعم نعم اي نعم لا المعلومه هنا شرط اللي هو شرط الصحه الذي لابد ان ياتي به المكلف معايا يا اخي الفضل الحاله الثالثه نعم الثانية أن تفعل بعد السبب بعد السبب وقبل شرط الوجوب أو شرط الواجب مش هتفرق نعم ها أهو كمن أخرج الكفارة بعد الحلف وقبل الحنف ما هو حلف قال والله ما طلع الحتة الفلانية قلت له خلاص سمعا وطاعة يا حاج محمد قعد فهو ايه قال لك هذا هي كده كده هتعملها فطلع الكفار واخد بالك فطلع تجزئ بعد ذلك عملتها او ما عملتهاش فهذا جائز واضحه يا اخوانا اتفهمت دي طيب النوع الثالث ها حاضر السبب النوع الثالث هتيجي حاضر ان تفعل العباده بعد السبب وبعد الشرط كمن أخرج الكفارة بعد الحلف والحنث حكمها إيه واجب ها آه يجب أن يفعل يجب إيه أن يفعل الحنث يعني ما قدرش يتكلم ما قدرش ينفذ اللي قاله أقسم ولم يستطع أن ينفذ ما أقسم عليه قال لها والله ما انطرها عند بكرة قالت تحلف من هنا لبكره أنا ماشي واخد بالك يبقى هنا حدث في إيه طيب الدليل على ذلك الدليل على ذلك روى البخاري من حديث أبي موسى الأشعري أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في نفر من الأشعريين أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من الأشعريين وهو غضبان صلى الله عليه وسلم وهو غضبان فاستحملناه فحلف ألا يحملنا فاستحملنا إيه معنى استحملناه طلبنا أن يحملنا فاستحملناه يقول فحل فحلف ألا يحملنا صلى الله عليه وسلم ثم قال من القائل صلى الله عليه وسلم والله إن شاء الله والله إن شاء الله لا أحلف على يمين لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها لا والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير يبقى هنا الكفارة جاءت بعد الحنث ولا قبل الحنث قبل الحنث والحق إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير وضحت نعم نعم الأشعريين من عيلته من قبيلته زي انت رحت انت مثلا ايه وانت وانت مثلا نفر من الجحوش مثلا يعني واخد بالك انت ازاي من الاشعريين قبيله ابي موسى الاشعري معايا لا الاشعري لا لا لا لا لا الاشعري دول بيت خالص ده الاشعري في نص لا لا لا ما ينفعش الكلام ده خالص ما لهمش سيره هنا ها اكمل انا شايف طيب بعد ذلك مثال آخر الصلاة المجموعة الصلاة المجموعة كالظهرين والعشاءين الصلاة المجموعة كالظهرين والعشاءين ما المعني بالظهرين والعشاءين والبردين الفجر والعشاء اكتب يلا الصلاة المجموعة كالظهرين والعشاء فدخول وقت صلاة الظهر والمغرب سبب لجواز فعل الثانية وهي العصر والعشاء ودخول وقت الثانية ها سبب لوجوب الثانية صح لا على فرض هو مش هيأخر ما هو احنا دلوقتي دخل دخل خليك معايا هو مسافر ووصل القاهرة أذن عليه الظهر دخول وقت الظهر سبب لوجوب صلاة الظهر صح وسبب لجواز صلاة العصر مظبوط كده طب هو ما صلاش العصر دخل وقت العصر هيبقى سبب لوجوب الايه وضحت ودخول وقت الثانية سبب لوجوب الثانية ركزوا تاني ما تستعجلوش من اول تاني خالص الصلاة المجموعة كالظهرين والعشاءين واضحة ديت بنقول اهو دخول وقت الظهر سبب لوجوب صلاة الظهر صح مظبوط ولجواز صلاة العصر سهلة ولا صعبة دي طيب ودخول وقت الثانية سبب الوجوب الايه العصر وسبب الوجوب العشاء ده اللي احنا بنقوله ما اخواننا مثال اخر كفارة القتل كفارة القتل سبب وجوبها الجرح القاتل سبب وجوبها الجرح القاتل يعني ايه واحد خبط واحد بسنجة قطع رقبته مسك على حته دخلوه العناية المركزة وبيقولوا الحالته خطير يبقى الجرح سبب لإيه سبب لوجوب الكفارة طيب متى تجب لما يموت واضح يا اخوانا لما يموت اكتب كفارة القتل سبب وجوبها الجرح القاتل وتجب عند زهوق النفس طيب مثال آخر الزكاة سمعك كفارة القتل هنا بيسأل عنها بتختلف حسب نوعية القتل فأنواع القتل المعتمد عند الأئمة ثلاثة أنواع قتل خطأ وشبه عمد وعمد القتل الخطأ يجب فيه الدية أربعة كيلو ذهب وربع وصيام شهرين متبعين ده القتل الخطأ قتل شبه العمد الدية مغلظة مع الكفار القتل العمد القصاص إلا أن يعفو أولياء المجني عليه ويصطلحوا مع الجاني هذا شيء ما يعرف فضل الزكاة سبب وجوبها بلوغ المال النصاب وتجب مع حولان الحول الهجري كويس ها عارفين بقى السؤال المشهور هل يجوز إخراج الزكاة مقدما أهو الجواب عليها هل يجوز إخراج الزكاة مقدما مقدما دليل طب لحظة واحدة السؤال واضح يعني أنا مثلا معايا مليون جنيه هو حد يصدق واخد بالك أنت إزاي النهاردة في, في شهر مثلا إيه شوال ستجب فيه الزكاة في شوال القادم إن شاء الله بس أنا المال معايا وبلغ النصاب يجوز في هذه الحالة أن أخرج الزكاة مقدما لأن سبب الوجوب انقطع سبب الوجوب إيه انقطع سبب الوجوب تحقق اللي هو إيه بلوغ الإيه النصاب بعد ذلك بقى إيه شرط الصحة اللي بيسموه أو الوجوب العيني مقرون بإيه بحوالين الحول فيجوز قبل بعد سبب الوجوب وقبل شرط الإيه الوجوب أو شرط الإيه الصحة اكتب فلا زكاة قبل تمام النصاب لعدم انعقاد سبب الوجوب وتجوز بعد تمام النصاب وقبل حولان الحول واضحة ديت وتجوز قبل تمام النصاب وقبل حولان الحول وتجوز بعد تمام النصاب وق... بعد تمام النصاب وقبل حولان الحول مظبوط كده وتجب إذا حل الحول صلاة الجمعة صلاة الجمعة سبب وجوبها يوم الجمعة سبب وجوبها يوم الجمعة في خلاف في بعض دول أوروبا إمام وخطيب في المركز الإسلامي قال لهم هننقل الجمعة نخليها يوم الحد وفعلها لمدة عشر سنوات تخيل دي يصلي الجمعة يوم الايه الحد ويصلي الحد يوم الجمعة شفت يا اخوانا الجهل بيعمل ازاي ها جاي حضرتك ما تستعجلش ها فلا يجوز فعلها قبل سبب وجوبها اللي هو ايه يوم الجمعة شرط الوجوب بقى اللي هو شرط الصحة يعني هو الزوال هو الايه الزوال ووقت الجمعة يا اخوانا الراجح فيه من أقوال أهل العلم أن وقتها يبدأ من وقت صلاة العيد يبدأ من إيه؟ من وقت صلاة العيد هذا وقت الجواز ولكن الوقت الذي يجب فيه العمل بعد الإيه؟ بعد الزواج الدليل على ذلك اكتب نعم لا وقتها وقت صلاة العيد وقت صلاة العيد ماشي اكتب روى الشيخان من حديث سلمة بن الأكوع قال من القائل رضي الله كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف يبقى خلصوا ولا ما خلصوش وليس للحيطان ظل نستظل به كويس ها قبل الزواج وفي مسلم من حديث جابر تفضل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا شوف بقى ايه صلوا الجمعة وسابوه وراحوا فين الجمال بقى في الأودية ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حتى تزول الشمس واضح الحديث ده الأول مش واضح الأول تاني الحديث في مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حتى تزول الشمس ده الكلام ده قبل الزوال بكتير اتفضل فين في الحالة ديت لا هو ده وقتها ده وقتها ده اللي هو وقت اللي هو ايه سبب الوجود واضحة يا اخوانا القاعدة دي القاعدة الثالثة او الثانية لا ينقض الامر المتيقن ثبوتا او نفيا بشك عارض لا ينقض ده من اسهل القواعد خدناها قبل كده كتير اللي هو اليقين لا يزول بالشك بس احنا ايه الجماعة الكبار حطوها في لفظ كبير شوية لا ينقض الأمر المتيقن ثبوتا أو نفيا أو نفيا بشك عارض بشك عارض القاعدة الرابعة لا يعتبر الشك بعد الفعل ومن كثير الشك أيضا لا يعتبر قاعدتين في قاعدة واحدة لا ينقض الأمر المتيقن ثبوتا أو نفيا بشك عارض عندي يقين هو ده الأصل وبعد ذلك طرأ عليه شك عارض لا يعول عليه ايه لا يعول عليه هذه معنى كلمة لا ينقض الأمر المتيقن الأمر المتيقن ده سواء كان الثبوت أو, أو نفي وجه شك عارض لا يعول عليه أنت خارج من بيتك عندك يقين أنك غير متوضئ دخلت المسجد شككت أنك متوضئ ملوش اعتبار هذا معنى مثل لا ينقض الأمر المتيقن ثبوتا أو نفيا بشك عارض واخد بالك الأصل في لحوم في لحوم أهل الكتاب الجواز الأصل في لحوم أهل الكتاب الجواز ده الأصل كويس فإذا جاء شك عارض لا يعول عليه نعم ما هي هيها بس بقول لك العلماء صغار بصيغه ثانيه فقابلتنا بناخدها معاك يبقى لا ينقض الامر المتيقن ثبوتا او نفيا الا بايه بشك عام ما ينقضش بشك عام ولكن ينقض بيقين ايه بيقين مثلي واضحه ديت طيب القاعده بقى الثانيه اللي هي مهمه جدا لا يعتبر الشك بعد الفعل ومن كثير الشك أيضا لا يعتبر خدوا بالكم معايا خدوا دايما كما تعلمون أن الشيطان حريص كل الحرص على أن يفسد علينا عبادته هذا لا شك فيه فيبدأ الشيطان يوسوس للمكلف أثناء العباده فإن أعياه المكلف وسوس له بعد الانتهاء من العبادة يبقى أصبح ده يقسم الشك في العبادة باعتبار موطنه إلى قسمين يقسم الشك في العبادة باعتبار موطنه إلى قسمين شك أثناء العبادة وشك بعد الانتهاء من العبادة كويس طيب ويقسم الشك باعتبار من صدر منه الشك إلى قسمين حاضر يقسم الشك في العبادة باعتبار موطنه يعني صدر امتى أثناء العبادة وبعد الانتهاء من العبادة تقسيمة ثانية باعتبار آخر يقسم الشك في العبادة باعتبار من صدر منه الشك إلى قسمين كثير الشك مبتلى بالوسوسة القسم الثاني سليم صحيح ثاني كم تقسيمة للشك دلوقتي قسمين باعتبارين فصار المجموع أربعة ينقسم الشك باعتبار موطنه شك امتى أثناء العبادة أو بعد الانتهاء من العبادة واخد بالك ده نوع ينقسم الشك باعتبار من صدر منه الشك من اللي شك محمد ولا سعيد مالناش دعوه بالاسم بنبص الوصف كثير الشك مبتلى بالوسوسه وسليم صحيح نمسك كل نوع بالتفصيل النوع الاولاني صدر الشك اثناء العباده ده اللي احنا بنتكلم عنه في سجود السهو وده يبنى على اليقين وده درسته في في علم الفقه يبقى ده ايه نقول عليه هنا ايه شك يعول عليه لانه صدر من مين صدر اثناء الايه العباده كويس طيب النوع الثاني شك صدر بعد الانتهاء من العباده لا يعول عليه ولا عبره به يبقى بعد انت ما خلصت صلاة وسلمت الشيطان قال لك الحق ايه ده انت ما صليتش خالص واخد بالك انت ازاي ده انت نسيت الفتح ده انت نسيت السجدة الثانية من الركعة الاولى كل ده يا اخوانا ماله ها لا يعول عليه مطلقا ليه لان الاصل ان المسلم اتى بالعبادة على حقيقتها فلا يعول على الشرك يبقى ده اصل متيقن عندنا هون نعم ما هو شك أثناء العبادة بس هنشوف الشخص برضه تختلف معاه واحد بيصلي الظهر وجه بعد ما خلص التشهد وقبل أن يسلم أنا نسيت ركعة بنبدأ بقى نقول له اقعد فكر شوية وابني على اليقين أشكل عليك الأمر خلاص يبقى اليقين بتاعك إن أنت صليت ثلاثة قوم هات الرابعة واسجد سجود سهو معه منتهي ولكن الشك جه بعد الإيه ها بعد الإيه خلاص لا يعول عليه بعد ما طاف وهو بيحج سبع اشواط جه قعد يستريح ياخد نفسه الشيطان قال له يا فالح قوم ده انت ما طفتش الا مرتين اتنين بس لا يعول عليه وحتى لو جاب له بقى ادله وقرن قال له مش انت كنت بتعمل وانت بتطوف كل شوط تعمل طبعه كده ممكن يجيبها الشيطان كده او تقعد عقد على الازار او تاكل حبه لب انت كنت تاخد سبع حبات فاضل معاك خمسه يبقى انت ما طولتش حاجه لا ده ممكن الشيطان يجيب لك حبات واخدين بالكم يا اخوانا يبقى انتبهوا للاصل لان قاعده مهمه جدا يبقى الشك بعد الانتهاء من العباده يعول عليها ام لا يعول ولا تشغل بالك مطلقا واضحه يا اخوانا الشك اثناء العباده ده اللي يعول عليه واضحه كده القسم الثاني بقى شك صدر من كثير الشك مبتلى بالوسواس طيب صدر منه الشك أثناء العباد لا يعول عليه مطلقا لا إيه؟ لا يعول عليه طيب لو صدر منه بعد الانتهاء من العباد يعول أم لا يعول ثاني ثاني يا أخوانا أنا غلطان لكم ثاني صدر الشك من كثير الشك اللي هو مبتلى بالوسوسه القاعدة بتقول عندنا صدر الشك منه أثناء العبادة القاعدة بتقول لا يعول عليه طب لو صدر منه بعد الانتهاء من العبادة من باب أولى لا يعول عليه واضح يا اخوانا كده يبقى على طول بقى الفتوى الشرعية إذا جاءك شخص وقال لك والله أنا بشك في صلاتي قول له يا عم الحاج بتشك بعد الانتهاء من العبادة ولا أثناء العبادة قال لك لا الحمد لله بعد ما خلص يجي إبليس قرفني قول له ما تشغلش بالك خلاص كده طيب جه قال لك انا بوسوس اثناء العباده طبعا احنا عارفين بعضنا كلنا واخد بالك انت ازاي يعني انا اذكر مره من المرات اتاني شخص الشيطان وسوسته ايه والله صعب عليا يومها بكيت عشانه وسوسته الشيطان لو اتكلمت تبقى طلقت مراتك انت طالق لدرجة الشيطان فنه يضحك عليه قال له طب بص جرب كده بس مش في ايدك طلاق طب جرب جرب حرف الطه عندك شوفه كويس ولا لا فقال الطاء الطاء قال له طب زود الالف ده هو اللي بيحكي لي فقام قال طاء طب هات اللام لا طلق قال له بس طلق طه وانا هروح فجاني انا افتته قلت له يا ابني قال لي نعم قلت له الفتوى مني وعلى مسؤوليتي وانا ما عنديش استعداد ابيع ديني لحد لو طلقت امرأتك باللفظ الصريح لا يعول عليه لأنه ماله مريض مريض ده لدرجة خد بالك ايه لدرجة بيحكي بيحكي بيقول لي وصل بيا الحال ان انا طول ما قاعد معاها حاطط ايدي على بقه اقول له طب مش بتاكل ازاي قال لي باكل لقمه خطفه وحاطط ايدي على بقه لان بقى الشيطان وسوست لو اتكلمت يبقى طلقتها ده عيش هناك دي واخد بالك عشان كده المسألة مهمة جدا مسألة الشك والوسوسة عشان العلماء بيقولوا ايه ولا والوسوسة سببها اثنين جهل بالشرع او خبل في العقل ملهاش غير كده الوقت خلص جهل بالشرع وخبل بالعقل يبقى اذا لا ينقض الأمر المتيقن ثبوتا أو نفيا بشك عارض وضحت لا يعتبر الشك بعد الفعل ها ومن كثير الشك أيضا لا يعتبر واضحة يا اخوانا ديت طب لها تكملة إن شاء الله نكملها في اللقاء القادم أن يصدر الشك من سليم صحيح أثناء العبادة تطبق عليه أحكام الشك يبنى على اليقين كويس صدر الشك من سليم صحيح بعد الانتهاء من العبادة ماله أحسنت صدر الشك من مبتلى أثناء العبادة صدر الشك من مبتلى بعد الانتهاء من العبادة بس خلاص خلصنا الأحاديث جاية لسه مش قليل عليها واضحة يا إخوانا كده نبدأ مستعينين بالله عز وجل في شرح القواعد الفقهية وكنا بدأنا في قاعدة وانتهينا من شرحها فنذكرها نظرا لما استجد من مواعيد ومن إعلانات ونؤجل شرحها إلى وقت آخر وهي العبادات الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها في أوقات مختلفة احنا شرحناها هنا مع إخواننا فبنعدها من أجل إخواننا عنوان فقط على وعد نشرحها في وقت آخر يعني إيه على ما إخوانكم اللي اللي سمعوها ينسوها ما هينسوها فنقوم نشرحها تاني ماشي يا زملي كده العبادات الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها في أوقات مختلفة طيب قاعدة اليوم أخذنا منها جزءا في اللقاء الماضي ونكمل فهنستأذن إخواننا القدامى أن نعيد شرح القاعدة مرة ثانية قاعدة اليوم هنبدأ بها النهاردة إن شاء الله وهي لا يجوز تقديم العبادات على سبب وجوبها ويجوز بعد السبب وقبل شرط الوجوب لا يجوز تقديم العبادة على سبب وجوبها ويجوز بعد السبب وقبل شرط الوجوب هذه القاعدة خاصة بإيه أخوانا خاصة بالعبادات خاصة بالعبادات يبقى المعاملات خرجت عنها فظاهر القاعدة أن هناك للعبادة سبب وجوب وهناك للعبادة شرط وجوب يبقى لابد أن نميز بين السبب وبين الشرط اكتب السبب تعريفه السبب تعريفه هو من الأحكام الوضعية هو من الأحكام الوضعية وهو كل أمر ظاهر منضبط جعله الشارع على حكم شرعي هو مسببه تعريف السبب تاني أمر ظاهر منضبط جعله الشارع علامة على حكم شرعي هو مسببه مثال ذلك غروب الشمس سبب لوجوب صلاة المغرب وإفطار الصائم غروب الشمس سبب لوجوب صلاة المغرب وإفطار الصائم غياب الشفق الأحمر سبب لوجوب صلاة العشاء طلوع الفجر الصادق سبب لوجوب صلاة المغ... الفجر مظبوط كده يا اخوانا يبقى طلوع الفجر الصادق وغروب الشمس وغياب الشفق الأحمر أمر ظاهر ولا مش ظاهر منضبط ولا مش منضبط منضبط يعني محدود هذا الأمر الشارع ونعني بالشارع هنا الله عز وجل جعله علامة على حكم شرعي هو مسببه هو عايد على ايه على الامر الظاهر المنضبط واخد بالك طيب ده اسمه ايه السبب العبادات مربوطه باسباب العبادات مربوطه بايه باسباب علاقه السببيه بين السبب والعباده لا دخل للمكلف بها مطلقا وعاوزكم تركزوا عليه كويس ركز الله يبارك علاقه السببيه يعني هذا الشيء سببا لشيء لا دخل للمكلف بها مطلقا ولكن هي حق خالص لله عز وجل تاني علاقة السببية بين السبب والعبادة ديت حق خالص لله تشريع يعني ما هي العلاقة بين غروب الشمس وصلاة المغرب ما نعرفش الشرع عملها كده ما العلاقة بين البلوغ وجريان القلم ما نعرفش طب واشمعنى مثلا الشارع جعل غياب الشفق الأحمر واخد بالك سبب لوجوب صلاة العشاء طب ما كان يعمل أي حاجة ثانية مالناش دعوة معايا يا اخوانا يبقى العبادات مبنية على ايه ها؟ على اسباب لا دخل للمكلف بهذه السببية علاقة السببية مالناش دخل بها اما حدوث السبب وعدم حدوثه ده امر اخر فرق بين الاثنين فرق بين علاقة السببية وبين السبب نفسه انتوا معايا ولا مختلط عليكم يعني العلاقة بين طلوع الفجر الصادق وبين وجوب صلاة الفجر مالناش دعوة بها أنا ماليش دخل فيها مطلقا واخد بالك العلاقة بين القتل العمد العدوان ووجوب القصاص أنا ماليش دعوة بها يعني ليه ربنا عز وجل خلى القتل عمد العدوان نقتل ما اعرفش يبقى علاقة السببية مالناش دخل بها وعليه كل من أتى بعباده وبناها على سبب لم يأذن به الشارع فقد ابتدع قاعدة مهمة جدا كل عبادة أتى بها المكلف على سبب لم يأذن به الشارع فقد ابتدع يبقى واحد ألف عبادة بسبب السبب ده من أجله أتى بالعبادة صام ليلة السبع والعشرين من رجب صمت ليه ما الذي حملك على الصوم أو سبب الصوم ليه سبع والعشرين من رجب يبقى أنت أحدثت عبادة بسبب السبب دهوت لم يأذن به الشارع يبقى ابتدعت في دين الله عز وجل عرفت الضابط ده طيب وتنقسم الأسباب باعتبار قدرة المكلف عليها إلى الأقسام الآتية وتنقسم نعم اللي هو هنتكلم عليه بقى دلوقتي وتنقسم الأسباب باعتبار قدرة المكلف عليها وعدمها إلى الأقسام الآتية سبب سبب في قدرة المكلف في قدرة المكلف ويؤمر بالإتيان به سبب في قدرة المكلف ويؤمر بالإتيان به كويس مثال ذلك صلة الرحم سبب في زيادة العمر وسعة الرزق آه صلة الرحم تزيد في العمر كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وسعة الرزق ومع ذلك يؤمر المكلف بالإتيان به صلة الرحم واجب ولا سنة واجبة ماشي يا اخوانا كده النوع الثاني سبب في قدرة المكلف ويؤمر بفعله أنا بس عاوز أوضح لك كلمة شرط وجوب وشرط صح أظن نعرفها بالظبط طيب النوع الثاني سبب في قدرة المكلف ويحرم عليه فعله مثال ذلك القتل العمد سبب للقصاص القتل ده في قدرة المكلف ولا لا اجيب بندقية قالوا واموته واخد بالك في قدرة المكلف ولكن يؤمر بفعله ولا يحرم عليه فعله يحرم عليه فعل طب علاقة السببية بين القتل والقصاص لنا دخل فيها بس دي العدد تفهمها كويس علاقة السببية بين الشيء والأمر المترتب عليه لا دخل لنا فيها مطلقا ما ينفعش أنا أجيب سبب لشيء معين مش بتاعتي هذا حق خالص لله عز وجل النوع الثالث سبب ليس في قدرة المكلف سبب ليس في قدرة المكلف سؤال السبب الذي ليس في قدرة المكلف يؤمر بفعله أم يستحب قول يا شيخ أحمد أحسنت يا ده أحمد ده هو مش في قدرتك ازاي هأمرك به او استحب لك خدوا بالكم يبقى سبب ليس في قدرة المكلف فخلاص ما ينفعش اقول بقى يؤمر او يستحب زي ايه دلوك الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر في ايدك يا واد دلوك الشمس واخد بالك ها دخول رمضان سبب لوجوب الصوم في ايدك تقدر تدخل رمضان حتى لو انت مين والخيرانه ديت يبقى هنا سبب ليس في قدرة المكلف خلاص مش بتاعتنا دي خالص البلوغ سبب لجريان القلب في ايدك الحيض واخدين بالكم يا اخوانا سببا لوجوب جريان القلم على المرء دي مش في ايدنا واضحه يا اخوانا دي يبقى ده اسمه ايه سبب ليس في قدرة المكلف كم نوع كده النوع الرابع سبب في قدرة المكلف ولا يلزمه الاتيان به سبب في قدرة المكلف ولا يلزمه الاتيان به مثال ذلك بلوغ المال النصاب لتجب فيه الصل- الزك- الزكاة بلوغ المال النصاب لتجب فيه الزكاة أوضح هذا الأمر واحد عنده عشرة آلاف جنيه لم يبلغ النصاب ولكن عنده استعداد يخليهم مئة ألف يفضي نفسه ويشتغل ويسافر ويطلع والكلام ده كله يبقى في خلال خمس ست اشهر يرفعهم لمئة ألف يبقى ايه بلوغ النصاب سبب لوجوب الزكاة صح وه- ولكن هو في قدرته ولكن لا يلزمه ولا ولا مستحب لم يأمر الشرع به واخد بالك الجزئية دي بقى هنسميها ايه بقى هنقول عليها ايه شرط وجوب شرط ايه وجوب ها اللي هو نوع, نوع الس- الرابع سبب في قدرة المكلف ولا يؤمر بالاتيان به معايا يا ماجد واد يا ماجد معايا فاهم- فاهمين يا اخوانا ولا أنا بتكلم كلام آه، صعب طيب دي تقسيمة الايه الاسباب يبقى ممكن نقول قاعدة بقى كده بالراحة ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب تاني ما لا يتم الوجوب إلا به ما له يا أحمد فليس بواجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب يبقى أنا عندي شرط وجوب اللي هنسميه سبب الوجوب بس الاسم ما يزعجكش سبب الوجوب ده يسبق سبب الواجب أم يتخلف عنه يسبقه يعني بالظبط كده هوضحها لك سبب وجوب الصوم دخول شهر رمضان صح كده سبب ايه وجوب الصوم طيب شروط الوجوب العقل مش كده برضه يبقى سبب الوجوب سبق شرط الواجب ام لم يسبقه سبق. لازم يسبقه حتى تتم الايه العباده أي يبقى عندنا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ما لا يتم الوجوب إلا به فليس به بواجب واضح لحد كده خد المعلومة دي كمان بالمرة إذا ولد السبب اكتبوا الكلام ده كويس سواء كان من فعل المكلف أم لا إذا وجد السبب سواء كان من فعل المكلف أم لا وتوفرت الشروط وانتفت الموانع ترتب عليه مسببه حتما سواء كان مسببه حكما تكليفيا أم إثبات ملك أو إزالته ها؟ حاضر إذا وجد السبب سواء كان من فعل المكلف أم لا وتوافرت الشروط وانتفت الموانع ترتب عليه مسببه حتما سواء كان مسببه حكما تكليفيا أم إثبات ملك أو إزالته فالمسبب لا يتخلف عن سببه شرعا طب اضرب مثال عشان في في جزئيه ثانيه فيها يعني صعوبه شويه ها المسبب لا يتخلف عن سببه شرعا ابدا بس بشرط ايه توفر الشروط وانتفاء الموانع واخد بالك يبقى انا عندي دخل شهر رمضان خلاص ترتب عليه المسبب اللي هو وجوب الايه الصوم طالما الشروط موجودة والموانع ايه منتفي لازم يترتب الايه المسبب يبقى انا عندي سبب وعندي مسبب حدث المسبب لابد ان يحدث الايه حدث السبب لابد ان يحدث الايه المسبب بس لازم توفر الشروط وانتفاء الايه الموانع طيب هل تفرق معنا سواء كان السبب من فعل المكلف ام لا تفرق في شيء طيب خد بالك من اللي جاي بقى إذا قصد المسبب إذا قصد المكلف فعل سبب يترتب عليه إيه مسببه فلما فعل المكلف السبب كان يريد أن لا يقع مسببا أيحق له أم لا آه فهمته ولا لسه تاني يعني مثلا خليكم معايا كده الطلاق الرجعي سبب لرضعة المرأة في عدتها دون رضاه كويس كده واحد طلق مراته طلاق رجل قال لها روح انت طالق وكانت حاملا في الشهر الاولاني هتنها في العده طول الايه طول الحمل ففي هذه الحاله يحل يجوز له ان يراجعها في عدتها دون رضاه يبقى الطلاق المساله هي الطلاق في الرضعة سبب لمشروعية الطلاق الطلاق الطلاق الرجعي سبب للرجعة في العدة صح فلو أن رجلا طلق امرأته وقال أنا متنازل عن الحق ده ولن أراجعه يجوز له أم لا يجوز ما هي دي لا يجوز لا لأن المسبب لا يتخلف عن سببه لأن العلاقة بينهم علاقة إيه شرعية فلا دخل للمكلفين بذلك وضحت المسادش دي طيب في إثبات ملك أو إزالته واحد اشترى عربية فنقول إيه عقد البيع سبب لإثبات الملكية كويس كده فقال لك والله أنا اشتريها بس إيه مش عاوزها واخد بالك انت هنا ايه السبب اللي هو عقد البيع ترتب عليه المسبب اللي هو الايه التملك واحد قال لك انا بشتريه بس مش هملكه الكلام ده ينفع ما ينفعش لان العلاقه بين السبب والمسبب علاقه شرعيه فلا يتخلف المسبب عن ايه عن سببه بشرط استيفاء الشروط وانتفاء الايه الموانع وضحت ديت يا اخوانا اتفهمت المساله دي كويس يبقى انا عندي كده نعم يجوز ايه مش واخد بالي كويس لا في فرق ان هو مش هيراجعها زهقان منها مطلعها عنين وفي فرق بيقول لا الحق الشرعي اللي ربنا اعطاه لي انا متنازل عنه مش من حقه طبعا واضح يا اخوانا مش مفهوم ولا لا بس ما هو حر ما هي مطلعه عليه بقى يسيبها مالناش دعوه بيه بقى هو حر انتوا معايا يا اخوانا يبقى في فرق ان هو تركها باختياره واخد بالك وفي فرق بيقول لك لا ده انا ماليش حق ارجع حتى تنقضي العده مثلا دي- دي بقى اسمها من لوازم عدم الرجعه ها اكمل ولا الكلام سهل اكمل طيب يبقى اصبح عندي آه، السبب عرفناه خلاص طيب هنا القاعده بتقول ايه لا يجوز تقديم العباده على سبب وجوبها يبقى عباده سبب وجوبها لم يحدث ما ينفعش اقدمها واخد بالك ويجوز بعد السبب وقبل شرط الوجوب ويجوز بعد السبب وقبل شرط الايه الوجوب دي نص الايه القاعده اكتب بقى الشروط تنقسم الى قسمين عرفت ايه السبب إيه السبب واضح ولا مشكل طيب طيب خليكم معايا في السؤال ده كده حدث سبب حتما سيترتب عليه ايه مسببه هكذا باطلاق ولا عندي ضوابط ايه هي الضوابط استفاء الشروط وانتفاء الايه المواد طب الحمد لله تنقسم الشروط الى قسمين شروط وجوب وشروط صحه شرط الوجوب ده اللي احنا بنقول عليه السبب خلاص وزي ما قلت لكم قبل كده لا مشاحة في الاصطلاح ودي فهموها كويس لا مشاحة فين في الاصطلاح انا هسمي ديت نظارة اخويا سماها عيانة اخويا سماها شوافة مش فرق طالما اختلفنا في الاسم واتفقنا على الايه المسمى فالعلماء قالوا الشروط بتنقسم شروط وجوب وشروط صحة شروط الوجوب اللي هي سبب الوجوب اللي هي ايه سبب الوجوب واضح يا اخوانا اللي هي ما لا يتم الوجوب الا به فليس بايه بواجب طيب شرط الصحة أي أن العبادة وجبت ولكن هناك شروط اشترطها الشارع تتحقق لتصح العبادة التي وجبت أوصل حاجة؟ حاضر قلنا هنا كلمة شرط الوجوب معناها ايه السبب خلاص ما- ما تقلقش بقى واخد بالك يبقى شرط الوجوب اللي هو سبب الوجوب اللي احنا قلناه امر ظاهر منضبط جعله الشارع على حكم شرعي وهو مسببه اللي هي بالاقسام الاربعه اللي احنا قلناها طيب شروط الصحه بقى ديت شروط اشترطها الشارع لا تصح العبادة التي وجبت إلا بتحققها اللي هي شروط اسمها شروط الايه الصحة يبقى شروط الوجوب متقدمة على شروط الصحة ولا شروط الصحة متقدمة شروط الوجوب يبقى المفتي أعلم بكرة رمضان ده اسمه سبب ولا شرط وجوب هي هي و- وزي ما كنت- هي هي يبقى دخول رمضان سبب لوجوب الصوم ولا شرط لوجوب الصوم هي هي رمضان بعد كده دخلنا خلاص بقى اصبح هنخش بقى مين اللي عاوز يصوم زيد بن عمرو علشان يصوم زيد بن عمرو حطينا فيه شروط معينه اسمها شروط الايه الصحه وضحت فاهم اكمل كلامه ولا نعم لا هي شروط صحة يجب أن تتحقق قبل الشروع في العبادة التي وجبت سواء بقى في المكلف أو غيره يعني في شروط صحة الصلاة طهارة المكلف طهارة المكلف وطهارة الإيه؟ المكان يبقى الشرط خارج عن المكلف واستقبال القبلة والعلم بدخول الوقت واخد بالك دي دخول مثلا إيه؟ شروط الحج الاستطاعة والبلوغ وأن يطوف بالبيت وأن يقف على عرفة ما يقفش على المقطم واخد بالك انت ازاي يبقى الشروط بتختلف شروط في المكلف وفي شروط في اشياء اخرى واضحه يا اخي الفضل واضحه يا اخوانا كده عرفت- بس ركز قوي في مساله شرط الوجوب اللي هو السبب وبين شرط الايه الصحه واضحة يا اخوانا كده طيب اكتب والسبب الذي نعنيه في هذه القاعدة هو الذي يتوقف عليه جواز الفعل والسبب الذي نعنيه في هذه القاعدة هو السبب الذي يتوقف عليه جواز الفعل لا وجوبه تاني القاعدة الحتة دي السبب الذي نعنيه هو الذي يتوقف عليه جواز الفعل لا وجوبه يبقى أنا عندي السبب قلنا أمر ظاهر منضبط جعله الشرع على حكم هو مسببه اللي هو شرط الوجوب شرط الوجوب يعني وجوب العبادة العبادة ممكن تكون واجبة وممكن تكون ايه جائزة زي ايه بالظبط دلوك الشمس دلوك الايه الشمس سبب لايه يا واد دلوك الشمس انا بسأل سبب لايه ايه معنى دلوك الشمس ها اي كلمة تسمعها مني وما تفهمهاش اسألنا عليها لان كده ايه دلوك الشمس أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل خدوا بالكم معايا إيه معنى الدلوك أدي أنا حطيت عصاية في الأرض اهو والشمس طلعت العصاية لها ظل ولا ملهاش كلما ارتفعت الشمس الظل هيقل ولا يزيد بيقل يتن الظل يقل يقل يقل حتى يصل إلى حد معين ثم يقف ويبدأ في الزيادة بداية الزيادة هي دلوك الشمس هي ايه دلوك الشمس ها ايوه اللي هو زوال ايه معنى زوال زالت الشمس زالت الشمس يعني ايه استقر الظل وبدأ في الزيادة طب خليكم معايا في المعلومة اللي جاية دي العصاية هي الشمس طلعت الظل بتاعها ماله بيبدا يقل كل ما ترتفع كل ما الظل ايه يقل لحد ما تيجي لحد معين هل ممكن تتوقع ان الظل يوصل لمرحله الصفر لا ما بيوصلش الصفر ابدا بنسميه فيء الزوال بنسميه ايه فيء الزوال يفضل حته كده معينه الحته ده بيستقر عندها ويبدا في الزياده ويبدأ إيه في الزيادة عشان كده بيقولوا إيه ما هو وقت صلاة العصر مثلا يعني يقول إيه أن يصير ظل كل شيء مثله ما عدا فيء الزوال واضحة واضحة عارف لو قلت اه ما كنتش عيدها تاني خليكم معايا دي عصايه هي طولها مثلا 10 سم الظل بدأ طويل قعد ينقص ينقص ينقص ينقص أنا بتابع كل شوية ينقص حتى ينقص ينقص لحد ما جه قام واقف وقف على قد إيه 2 سم ده اسمه إيه بقى فيء الزواج دي طولها كام 10 سم يبقى وقت العصر هيبقى الظل طوله قد إيه 12 سم أحسنت أعيدها تاني ها الفيء زي الظل يبقى يصير عشان نعرفكم ان العبادة بتاعتنا لا عاوزة ساعة ولا منبه ولا اي حاجة خالص في الصحراء حط حتة عصاية واحسب عليها الاوقات واخد بالك انت ازاي مع بلاش انت عشان واحد يكون كرشه كبير مش هيعرف يوصل واخد بالك كده اتفضل معايا يا اخوانا كده طيب ففي عندي ايه يبقى هنا دلوك الشمس سبب لوجوب صلاة الايه الظهر ويجوز صلاة العصر ولا يجب يجوز لمن ايه لمن كان مسافرا واراد ان يجمع يبقى ممكن نقول دلوك الشمس سبب للوجوب وسبب للجواز صح ولا لا سبب لوجوب صلاة الظهر ولجواز صلاة العصر طيب غروب الشمس سبب لوجوب ايه وجواز ايه متكلم يا واد غروب الشمس هتو... ها لوجوب المغرب وجواز الايه مظبوط كده طيب دخول شهر رمضان سبب لايه وجواز ايه يا سمير احسنت يا ابني سبب لوجوب الصوم على الحاضر والمقيم والسليم ويجوز للمسافر الصوم وعدم الصوم صح الكلام ده يبقى احنا بنتكلم دلوقتي عن ايه بقى عن السبب الذي نعنيه في القاعدة هو سبب الجواز لا سبب الايه الوجوب كويس يا اخوانا طيب وهذه القاعدة لا تدخل إلا في عبادة لها سبب وجوب ولها شرط وجوب وهذا النوع من العبادات له ثلاث حالات وهذا النوع من العبادات له ثلاث حالات الحالة الأولى أن تفعل العبادة قبل سبب وجوبها تفعل العبادة قبل إيه؟ سبب وجوبها زي إيه كده؟ اكتب مثال كمن أخرج كفارة يمين قبل أن يحلف يبقى لسه أصلا ما حلفش قال لك بس أنا هحلف وهحنف في يميني لان هحلف على مراتي وعارف انها تمشي غنمها عليا فهحنف على يميني واخد بالك فانا معايا قرشين اما اطلع كفاره اليمين قبل ما احلف ها لا تقبل وهي صدقه من الصدقه اصل بقول انا بضرب المثال ده ليه لانه بيحصل كتير واحد قال لك انا عارف ان كلمتها ماشيه عليا وانا راجل ايه ابن خمس اشهر بتنرفز بسرعه فانا هطلع قرشين عشان ابقى في الامان واخدين بالكم مشايخ كده يبقى ديت مالها ايه عباده ها تفعل قبل سبب ايه وجوبه مثال كمن اخرج كفاره اليمين قبل ان يحلف هي صدقه النوع الثاني ان تفعل بعد السبب وقبل شرط الوجوب تفعل قبل السبب وقبل ايه شرط الوجوب بعد السبب ماشي حاضر كمن اخرج الكفاره بعد الحلف وقبل الحنث هذا جائز ده اللي احنا بنقولها بقى اهو يجوز ها تقديم العبادة على سبب لا يجوز تقديمها على سبب وجوبها ويجوز بعد السبب وقبل شرط الوجوب قبل ايه ها شرط الوجوب نعم نعم اي نعم لا المعلومه هنا شرط اللي هو شرط الصحه الذي لابد ان ياتي به المكلف معايا يا اخي الفضل الحاله الثالثه نعم الثانيه ان تفعل بعد السبب بعد السبب وقبل شرط الوجوب او شرط الواجب مش هتفرق نعم ها اهو كمن أخرج الكفارة بعد الحلف وقبل الحنف ما هو حلف قال والله ما طلع الحتة الفلانية قلت له خلاص سمعا وطاعة يا حاج محمد قعد فهو ايه قال لك هذا هي كده كده هتعملها فطلع الكفارة واخد بالك فطلع تجزئ بعد ذلك عملتها او ما عملتهاش فهذا جائز واضح يا اخوانا اتفهمت دي؟ طيب النوع الثالث ها حاضر السبب النوع الثالث هتيجي حاضر أن تفعل العبادة بعد السبب وبعد الشرط كمن أخرج الكفارة بعد الحلف والحنث حكمها ايه واجب ها اه يجب ان يفعل يجب ايه ان يفعل الحنف يعني ما قدرش يتكلم ما قدرش ينفذ اللي قاله أقسم ولم يستطع أن ينفذ ما أقسم عليه قال لها والله ما انطرها عند بكرة قالت تحلف من هنا لبكرة أنا ماشي واخد بالك يبقى هنا حدث في إيه طيب الدليل على ذلك الدليل على ذلك روى البخاري من حديث أبي موسى الأشعري أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في نفر من الأشعريين أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من الأشعريين وهو غضبان صلى الله عليه وسلم وهو غضبان فاستحملناه فحلف ألا يحملنا فاستحملنا إيه معنى استحملناه طلبنا أن يحملنا فاستحملناه يقول فحل فحلف ألا يحملنا صلى الله عليه وسلم ثم قال من القائل صلى الله عليه وسلم والله إن شاء الله والله إن شاء الله لا أحلف على يمين لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها لا والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير يبقى هنا الكفارة جاءت بعد الحنف ولا قبل الحنف قبل الحنف واضحة إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير واضحة نعم نعم الأشعريين من عيلته من قبيلته زي انت رحت انت مثلا ايه وانت وانت مثلا نفر من الجحوش مثلا يعني واخد بالك انت ازاي من الاشعريين قبيله ابي موسى الاشعري معايا لا الاشعري لا لا لا لا لا الاشعري دول بيت خالص ده الاشعري في نص لا لا لا ما ينفعش الكلام ده خالص ما لهمش سيره هنا ها اكمل انا شايف طيب بعد ذلك مثال آخر الصلاة المجموعة الصلاة المجموعة كالظهرين والعشاءين الصلاة المجموعة كالظهرين والعشاءين ما المعني بالظهرين والعشاءين والبردين الفجر والعشاء اكتب يلا الصلاة المجموعة كالظهرين والعشاء فدخول وقت صلاة الظهر والمغرب سبب لجواز فعل الثانية وهي العصر والعشاء ودخول وقت الثانية ها سبب لوجوب الثاني صح لا على فضل هو مش هيأخر ما احنا دلوقتي دخل دخل خليك معايا هو مسافر ووصل القاهرة أذن عليه الظهر دخول وقت الظهر سبب لوجوب صلاة الظهر صح وسبب لجواز صلاة العصر مظبوط كده طب هو ما صلاش العصر دخل وقت العصر هيبقى سبب لوجوب الايه وضحت ودخول وقت الثانية سبب لوجوب الثانية ركزوا تاني ما تستعجلوش من أول ثاني خالص الصلاة المجموعة كالظهرين والعشاءين واضحة ديت بنقول أهو دخول وقت الظهر سبب لوجوب صلاة الظهر صح مظبوط ولجواز صلاة العصر سهلة ولا صعبة دي طيب ودخول وقت الثانية سبب الوجوب الايه العصر وسبب الوجوب العشاء ده اللي شافوه ما يا اخوانا مثال اخر كفارة القتل كفارة القتل سبب وجوبها الجرح القاتل سبب وجوبها الجرح القاتل يعني ايه واحد خبط واحد بسنجة قطع رقبته ومسك على حته دخلوه العناية المركزة وبيقولوا الحالته خطيرة يبقى الجرح سبب لإيه سبب لوجوب الكفارة طيب متى تجب لما يموت واضح يا اخوانا لما يموت اكتب كفارة القتل سبب وجوبها الجرح القاتل وتجب عند زهوق النفس طيب مثال آخر الزكاة سمعك كفارة القتل هنا بيسأل عنها بتختلف حسب نوعية القتل فأنواع القتل المعتمد عند الأئمة ثلاثة أنواع قتل خطأ وشبه عمد وعمد القتل الخطأ يجب فيه الدية أربعة كيلو ذهب وربع وصيام شهرين متبعين ده القتل الخطأ قتل شبه العمد الدية مغلظة مع الكفارة القتل العمد القصاص إلا أن يعفو أولياء المجني عليه ويصطلحوا مع الجاني هذا جائز ما يفهم فضل الزكاة سبب وجوبها بلوغ المال النصاب وتجب مع حولان الحول الهجري كويس ها عارفين بقى السؤال المشهور هل يجوز إخراج الزكاة مقدما أهو الجواب عليها هل يجوز إخراج الزكاة مقدما مقدما دليل طب لحظة واحدة السؤال واضح يعني أنا مثلا معايا مليون جنيه هو حد يصدق واخد بالك أنت إزاي النهاردة في, في شهر مثلا إيه شوال ستجب فيه الزكاة في شوال القادم إن شاء الله بس أنا المال معايا وبلغ النصاب يجوز في هذه الحالة أن أخرج الزكاة مقدما لأن سبب الوجوب انقطع سبب الوجوب إيه انقطع سبب الوجوب تحقق اللي هو إيه بلوغ الإيه النصاب بعد ذلك بقى إيه شرط الصحة اللي بيسموه أو الوجوب العيني مقرون بإيه بحوالين الحول فيجوز قبل بعد سبب الوجوب وقبل شرط الإيه الوجوب أو شرط الإيه الصحة اكتب فلا زكاة قبل تمام النصاب لعدم انعقاد سبب الوجوب وتجوز بعد تمام النصاب وقبل حولان الحول واضحة ديت وتجوز قبل تمام النصاب وقبل حولان الحول وتجوز بعد تمام النصاب وقبل بعد تمام النصاب وقبل حولان الحول مظبوط كده وتجب إذا حل الحول صلاة الجمعة صلاة الجمعة سبب وجوبها يوم الجمعة سبب وجوبها يوم الجمعة في خلاف في بعض دول أوروبا إمام وخطيب في المركز الإسلامي قال لهم هننقل الجمعة نخليها يوم الحد وفعلها لمدة عشر سنوات تخيل دي يصلي الجمعة يوم الايه الحد ويصلي الحد يوم الجمعة شفت يا اخوانا الجهل بيعمل ازاي ها جاي حضر ما تستعجلش ها فلا يجوز فعلها قبل سبب وجوبها اللي هو ايه يوم الجمعة شرط الوجوب بقى اللي هو شرط الصحة يعني هو الزوال هو الايه الزوال ووقت الجمعة يا اخوانا الراجح فيه من اقوال اهل العلم ان وقتها يبدأ من وقت صلاة العيد يبدأ من ايه من وقت صلاة العيد هذا وقت الجواز ولكن الوقت الذي يجب فيه العمل بعد الايه بعد الزواج الدليل على ذلك اكتب نعم لا وقتها وقت صلاة العيد وقت صلاة العيد ماشي اكتب روى الشيخان من حديث سلمة بن الأقوع قال من القائل رضي الله عنه كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف يبقى خلصوا ولا ما خلصوش وليس للحيطان ظل نستظل به كويس ها قبل الزواج وفي مسلم من حديث جابر تفضل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا شوف بقى إيه صلى الجمعة وسابوه وراحوا فين الجمال بقى في الأودية ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حتى تزول الشمس واضح الحديث ده الأول مش واضح الأول تاني الحديث في مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حتى تزول الشمس ده الكلام ده قبل الزوال بكتير اتفضل فين في الحالة ديت لا هو ده وقتها ده وقتها ده اللي هو وقت اللي هو ايه سبب الوجود واضحة يا اخوانا القاعدة دي القاعدة الثالثة او الثانية لا ينقض الأمر المتيقن ثبوتا أو نفيا بشك عارض لا ينقض ده من أسهل القواعد خدناها قبل كده كتير اللي هو اليقين لا يزول بالشك بس احنا ايه الجماعة الكبار حطوها في لفظ كبير شوية لا ينقض الأمر المتيقن ثبوتا أو نفيا أو نفيا بشك عارض بشك عارض قاعدة الرابعة لا يعتبر الشك بعد الفعل ومن كثير الشك أيضا لا يعتبر قاعدتين في قاعدة واحدة لا ينقض الأمر المتيقن ثبوتا أو نفيا بشك عام عندي يقين هو ده الأصل وبعد ذلك طرأ عليه شك عارض لا يعول عليه إيه؟ لا يعول عليه هذا معنى كلمة لا ينقض الأمر المتيقن الأمر المتيقن ده سواء كان الثبوت أو, أو نفي وجيه شك عارض لا يعول عليه أنت خارج من بيتك عندك يقين أنك غير متوضئ دخلت المسجد شككت أنك متوضئ ملوش اعتبار هذا معنى كلمة لا ينقض الأمر المتيقن ثبوتا أو نفيا بشك عارض واخد بالك الأصل في لحوم في لحوم أهل الكتاب الجواز الأصل في لحوم أهل الكتاب الجواز ده الأصل كويس فإذا جاء شك عارض لا يعول عليه نعم ما هي هيها بس بقول لك العلماء صغار بصيغة ثانية فجاء بناخدها معاه يبقى لا ينقض الأمر المتيقن ثبوتا أو نفيا إلا بإيه بشك عام ما ينقضش بشك عام ولكن ينقض بيقين إيه بيقين مثلي واضحة ديت طيب القاعدة بقى الثانية اللي هي مهمة جدا لا يعتبر الشك بعد الفعل ومن كثير الشك أيضا لا يعتبر خدوا بالكم معايا خالص دايما كما تعلمون أن الشيطان حريص كل الحرص على أن يفسد علينا عبادته هذا لا شك فيه فيبدأ الشيطان يوسوس للمكلف أثناء العبادة فإن أعياه المكلف وسوس له بعد الانتهاء من العبادة يبقى أصبح كده يقسم الشك في العبادة باعتبار موطنه إلى قسمين يقسم الشك في العبادة باعتبار موطنه إلى قسمين شك أثناء العبادة وشك بعد الانتهاء من العبادة كويس طيب ويقسم الشك باعتبار من صدر منه الشك إلى قسمين حاضر يقسم الشك في العبادة باعتبار موطنه يعني صدر امتى أثناء العبادة وبعد الانتهاء من العبادة تقسيمة ثانية باعتبار آخر يقسم الشك في العبادة باعتبار من صدر منه الشك إلى قسمين كثير الشك مبتلى بالوسوسة القسم الثاني سليم صحيح ثاني كم تقسيما للشك دلوقتي قسمين باعتبارين فصار المجموع أربعة ينقسم الشك باعتبار موطنه شك امتى أثناء العبادة أو بعد الانتهاء من العبادة واخد بالك ده نوع ينقسم الشك باعتبار من صدر منه الشك من اللي شك محمد ولا سعيد ملناش دعوه بالاسم بنبص الوصف كثير الشك مبتلى بالوسوسه وسليم صحيح نمسك كل نوع بالتفصيل النوع الاولاني صدر الشك اثناء العباده ده اللي احنا بنتكلم عنه في سجود السهو وده يبنى على اليقين وده دراسته في في علم الفقه يبقى ده ايه نقول عليه هنا ايه شك يعول عليه لانه صدر من مين صدر اثناء الايه العباده كويس طيب النوع الثاني شك صدر بعد الانتهاء من العباده لا يعول عليه ولا عبره به يبقى بعد انت ما خلصت صلاة وسلمت الشيطان قال لك الحق ايه ده انت ما صليتش خالص واخد بالك انت ازاي ده انت نسيت الفتح ده انت نسيت السجدة الثانية من الركعة الاولى كل ده يا اخوانا ماله ها لا يعول عليه مطلقا ليه لأن الأصل أن المسلم أتى بالعبادة على حقيقتها فلا يعول على الشرك يبقى ده أصل متيقن عندنا هون نعم ما هو شك أثناء العبادة بس هنشوف الشخص برضه تختلف معاه واحد بيصلي الظهر وجه بعد ما خلص التشهد وقبل أن يسلم أنا نسيت ركعة بنبدأ بقى نقول له اقعد فكر شوية وابني على اليقين أشكل عليك الأمر خلاص يبقى اليقين بتاعك أنت صليت ثلاثة قوم هات الرابعة واسجد سجود سهو معقول منتهي ولكن الشك جه بعد الإيه ها بعد الإيه خلاص لا يعول عليه بعد ما طاف وهو بيحج سبع أشواط جه قعد يستريح ياخد نفسه الشيطان قال له يا فالح قوم ده انت ما تطفش الا مرتين اتنين بس لا يعول عليه وحتى لو جاب له بقى ادله وقرأ قال له مش انت كنت بتعمل وانت بتطوف كل شوط تعمل طبعة كده ممكن يجيبها الشيطان كده او تقعد عقد على الازار او تاكل حبه لب انت كنت واخد سبع حبات فاضل معاك خمسه يبقى انت ما ضربتش حاجه لا ده ممكن الشيطان يجيب لك حبات واخدين بالكم يا اخوانا يبقى انتبهوا للاصل لان قاعده مهمه جدا يبقى الشك بعد الانتهاء من العباده يعول عليها ام لا يعول ولا تشغل بالك مطلقا واضحه يا اخوانا الشك اثناء العباده ده اللي يعول عليه واضحه كده القسم الثاني بقى شك صدر من كثير الشك مبتلى بالوسواس طيب صدر منه الشك أثناء العباد لا يعول عليه مطلقا لا إيه؟ لا يعول عليه طيب لو صدر منه بعد الانتهاء من العباد يعول أم لا يعول تاني تاني يا أخوانا ما غلطان لكم تاني صدر الشك من كثير الشك اللي هو مبتلى بالوسوسه القاعدة بتقول عندنا صدر الشك منه أثناء العبادة القاعدة بتقول لا يعول عليه طب لو صدر منه بعد الانتهاء من العبادة من باب أولى لا يعول عليه واضح يا اخوانا كده يبقى على طول بقى الفتوى الشرعية إذا جاءك شخص وقال لك والله أنا بشك في صلاتي قول له يا عم الحاج بتشك بعد الانتهاء من العبادة ولا أثناء العبادة قال لك لا الحمد لله بعد ما خلص يجي إبليس قرفني قول له ما تجبتش ملابه خلاص كده طيب جه قال لك انا بوسوس اثناء العباده طبعا احنا عارفين بعضنا كلنا واخد بالك انت ازاي يعني انا اذكر مره من المرات اتاني شخص الشيطان وسوسته ايه والله صعب عليا يومها بكيت عشانه وسوسته الشيطان لو اتكلمت تبقى طلقت مراتك انت طالق لدرجة الشيطان فنه يضحك عليه قال له طب بص جرب كده بس مش في ايدك طلاق طب جرب جرب حرف الطه عندك شوفه كويس ولا لا فقال الطاء الطاء قال له طب زود الالف ده هو اللي بيحكي لي فقام قال طاء طب هات اللام لا طلق قال له بس طلع طه وانا هروح فجاني انا افتته قلت له يا ابني قال لي نعم قلت له الفتوى مني وعلى مسؤوليتي وانا ما عنديش استعداد ابيع ديني لحد لو طلقت امرأتك باللفظ الصريح لا يعول عليه لأنه ماله مريض مريض ده لدرجة خد بالك إيه لدرجة بيحكي بيحكي لي بيقول لي وصل بيا الحال إن أنا طول ما قاعد معاها حاطط إيدي على بقه أقول له طب مش بتاكل إزاي قال لي باكل لقمة خطفة وحاطط على بقه لأن بقى الشيطان وسوست لو اتكلمت يبقى طلقتها ده عيش أنا دي واخد بالك عشان كده المسألة مهمة جدا مسألة الشك والوسوسة عشان العلماء بيقولوا ايه ولا والوسوسة سببها اثنين جهل بالشرع او خبل في العقل ملهاش غير كده الوقت خلص جهل بالشرع وخبل بالعقل يبقى اذا لا ينقض الأمر المتيقن ثبوتا أو نفيا بشك عارض وضحت لا يعتبر الشك بعد الفعل ها ومن كثير الشك أيضا لا يعتبر واضحة يا اخوانا ديت طب لها تكملة إن شاء الله نكملها في اللقاء القادم أن يصدر الشك من سليم صحيح أثناء العبادة تطبق عليه أحكام الشك يبنى على اليقين كويس صدر الشك من سليم صحيح بعد الانتهاء من العبادة ماله أحسنت صدر الشك من مبتلى أثناء العبادة صدر الشك من مبتلى بعد الانتهاء من العبادة بس خلاص خلص الأحاديث جاية لسه ما تقلل عليها واضحة يا إخوانا كده